من الآن والأبد آمين أقرأ بنعمة المسيح جزء من سفر الأمثال في الإصحاح رقم 30 أه هقرأ آيتين لكن بيعبروا يمكن بعض كلماتهم بتكون أه غريبة شوية عن مسامعنا لكن هي هتخدم الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة في إصحاح 30 من سفر الأمثال في عدد سبعة يقول اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت ابعد عني الباطل والكذب ولا تعطيني فقرا ولا غنى أطعمني خبز فريضتي لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب أو لئلا أفتقر وأسرق واتخذ اسم إلهي باطلا نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين واحنا في زمن الكورونا وانتشار هذا الوباء وان صارت عدة احتياطات كتيرة بناخدها من ضمنها تقليل النزول من البيت وان احنا نقعد في البيت ونقلل تواجدنا في تجمعات مع الاجراءات الصحية الاخرى وحبيت اخلي شهر فبراير في مواضيعه في ايام الاربعاء الاربعه في ان احنا نتكلم عن ما يمكن ان نصنعه في البيت في الاسره واحنا متجمعين ويا بعض كلمتك الاسبوعين اللي فاتوا عن الاسره والكتاب المقدس والاسبوع السابق كلمتك عن الاسره والحوار النهارده عايز اكلمك عن الاسره والتدبير كلمة التدبير كلمة من الكلمات المشهورة في الكتاب المقدس لكن لها آية مهمة خالص قالها القديس بولس الرسول في رسالة روميا في عدد في إصحاح 12 لما قال كده الواعظ في الوعظ والمعطي فبسخاء والمدبر فباجتهاد المدبر باجتهاد أنا أحب أكلمك في يعني عناوين دون دخول في تفاصيل على كلمة المدبر فباجتهاد من الحاجات المهمة إن كلمة التدبير دي اللي بتساوي في العلوم المدنية كلمة الإدارة الإدارة الإدارة دي موجودة في المصانع في الشركات في المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة اللي عنده عمل صغير أو عمل كبير المهم الإدارة وحسن الإدارة يؤدي إلى نتائج ناجحة. البيت أيضا بيحتاج إلى إدارة. ما بتكلمش على المفهوم الإداري والقوانين والأوامر والتعليمات، لكن أنا بتكلم على حياتنا جوه البيت وكيف ندبر ما هو عندنا. طبعا كلمة تدبير معناها الاستخدام الأمثل لكل ما هو متاح في البيت. يعني الامكانيات القدرات المبالغ اللي موجوده في البيت امكانيات افراد الاسره كلها الطاقات الموجوده المواهب الموجوده ازاي يكون البيت في تدبيره تدبير مجتهد والحقيقه عايز احط قدامك بعض خطوط كده عامه للمعرفه يعني نمرة واحد لما تيجي في التربية واحنا بنربي ولادنا لازم نربيهم حاجة اسمها تربية الشبع مش الشبع المادي مش الشبع من الخبز من الشبع من الطعام لكن بصفة عامة الشبع تطلع عينه شبعانة شبعانة نفسيا شبعانة روحيا شبعانة جسديا شبعانة اجتماعيا لكن تربية الشبع تربية الشبع دهيت اللي بنسميها روح القناعة روح القناعة ما يبقاش شخص يطلع متذمر يطلع شخص بيبص لأسرته كده نظرة دونية أو بيطلع شخص عنده روح الطمع أو يعني متأسف في الكلمة عينه فارغة واحد شبعان والشبع ده مش مرتبط بفقر أو بغنى مش مرتبط بكده ده مرتبط بالنفس الشبعانة اللي بتدوس العسل زي ما بيعلمنا سفر الأمثال بس عايزك تاخد بالك أنا أقصد بالشبع هنا الشبع ضد عوامل الاستهلاك من السمات اللي موجودة في المجتمعات الحاضرة موضوع الاستهلاك استهلاك كل حاجة حتى استهلاك موارد الطبيعة يعني الجبل اللي بناخد منه شوية رخام شوية رخام شوية رخام بعد شوية هيخلص طب الأجيال الجاية هتعمل إيه الأرض اللي بنستنزفها بالزراعة أو بالاعتداء عليها ما بعد شوية مش هتدي إنتاج كذلك الاستهلاك في البيت في أمور ملهاش لازمة ملهاش قيمة ممكن الاستغناء عنها تربية الشبع وتقليل الاستهلاك الحاجات اللي بتستهلك أنا مش عايز أتكلم على تفاصيل لكن في حاجات حتى أحيانا بتضر الصحة يعني أحيانا ولادنا يشربوا حاجات أو حاجات عادية من الحاجات الموجودة يعني لكن دي تكرارها يضر الصحة أحيانا ياكلوا أكل بسيط كده شيبسيات وغير الشيبسيات دي برضو ممكن تضر صحته الطفل الصغير والولد والبنت وهكذا فنمرة واحد عايزها تحطها قدامك اللي هي ان احنا لازم نربي ولادنا على روح الشبع روح القناعة وتقليل الاستهلاك في الامور اللي ملهاش لازمة انا فاكر مرة زمان رحت يعني زيارة كده في منطقة من مناطق السودان وكنا واخدين ويانا بسكوتات كده صغيرة خالص موجودة في السوق المصري وكان تمنها ساعتها بسيط قوي وخدناها كأنه حاجة حلوة نقدمها للأطفال الأطفال في المنطقة اللي كنت فيها كانوا في حالة عوز شديد جدا لدرجة لما خد الطفل أو الكبير أو الصغير البسكوتة دهيت كأنه امتلك كنوز الدنيا فضل ماسكها وفرحان بيها وده مش الأطفال الكبار والصغيرين يمكن احنا ولادنا يبقى متوفر عندهم كل حاجة ويرمي الحاجة أو يستهلك نصها أو يبقى عايزها وما يستخدمهاش بأي شكل من فضلك ربي البيت في تدبيره الحسن على روح الشبع والقناعة نمرة اتنين ان دايما ربي في البيت على روح البركة سميها تربية البركة يقول لنا في الكتاب بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب يعني في مثل إشباع الجموع ما كان اللي موجود قليل خمس خبزات وسمكتين وزي ما عبر التلاميذ قدام السيد المسيح هم دول يعملوا ايه في الجموع الجموع اللي بالالاف اللي قدامهم وهم موجودين في البريه وهم موجودين في البريه تعمل ايه الكميه القليله دي ولكن عندما باركتها يد الله عندما اخذها ووضعت التلاميذ خدوها وحطوها في ايد المسيح تباركت وابتدوا يوزعوا ويوزعوا على كل المتكئين فرقا فرقا خمسين خمسين نوع من النظام عشان ما حدش يتوه في الزحمة وابتدت البركة دهيت تغطي كل الموجودين ويفيد منها ويقول لهم المسيح اجمعوا الكسر هنا تربية البركة الله يبارك ده أحيانا ياكل الإنسان أكل وممكن يكون أكل كتير وكبير لكن ما يشبعش ما يحسش بالبركة فيه احنا من التقاليد القبطية ان احنا نصلي قبل الأكل ونقول له يا رب بارك هذا الطعام ولما نخلص طبق الطعام نقول كده يا رب نعمة احفظها من الزوال النعمة دي يا رب احفظها من الزوال لأن نعمة الطعام دي في ملايين من الناس في العالم ما عندهمش أكل يعني كل اللاجئين اللي بنسمع عنهم في بلاد أفريقية الأكل منين ولما حتى بيجيبوا لهم الأكل بيبقى حاجات محدودة جدا أنت اللي عايش في بركة الطعام وبركة المية اللي موجودة دي كلها بركات ربي ابنك وربي بيتك على انه يشعر ان في بركه جوه البيت والبركه دهيت هي شكل من اشكال الامان وشكل من اشكال الايمان ايمان الانسان ده ممكن الحاجه الصغيره لما تاكلها او تستخدمها او ملابس معينه الله يباركها أنا فاكر مرة سألت واحد من الآباء الأحباء زمان وإحنا خدام بقول له يعني إيه بركة؟ فرد عليا رد لطيف قوي قال لي يعني اتنين يشتروا في نفس اليوم نفس نوع اللبس بلوفر مثلا ويشتروهم من نفس المحل ويشتروهم بنفس المقاس لأن مقاسهم زي بعض ويبتدوا يستخدموهم واحد البلوفر يقعد وياه سنة واتنين وتلاتة والتاني بعد شهر أو اتنين آه، يتنتش يتقطع آه، يحصل له أي إصابة اللي قعد سنتين وتلاتة ده ده شكل من أشكال البركة الله بارك في قطعة اللبس دهيت عشان كده أرجع وأقول لك علم كل واحد في البيت وأنا بخاطب كل أب وكل أم مش بخاطب شخص معين علمه ان ما يبقاش عند الانسان ايضا العين الفارغه او العين اللي ما تحسش ببركه ربنا في الحاجه اللي بيقدمها لنا او في الحاجه اللي بنستخدمها بركه ربنا طبق الطعام اللي قدامي آم، آه، ثمره الفاكهه اللي قدامي دي نعم من عند الله وازاي الانسان يبقى ياخد منها ما يناسبه ما يناسب احتياجه ما يبقاش لا فيه تبذير ولا فيه تفريط لكن فيه بركة الله يضعها في الشيء يبقى الشبع اتجاه ونمرة اتنين البركة اللي بيكملهم حاجة تالتة بنسميها آه، تربية الوقت يعني ايه تربية الوقت تربية الوقت يعني الإنسان يشعر بقيمة الوقت تقول لي طب ما الوقت ده عند كل الناس آه، كل الناس لابسه ساعات كل الناس عندها 24 ساعه اقول لك اه بس الناس بتفرق في الاحساس بالوقت الاحساس بقيمه الوقت حتى احنا من الصلوات اللي بنصليها في آه، نص الليل نقول احرسنا يا رب من تسويف العمر باطلا تسويف يعني تضييع تضييع العمر باطلا يعني واحد عمال يضيع وقته من غير اي معنى من غير اي فايده من غير اي شيء آه، بيضيعوا في اللا شيء وممكن يضيعوا في امور فاسده تربيه الوقت هنا آه، مرتبطه بصفه مهمه جدا في حياه الانسان وهي صفه الصبر يقول لنا كده في سفر الجامعه صنع الكل حسنا في وقته وارجوك تفهم وياي الايه الجميله دهيت صنع الكل حسنا يعني الله دوره انه يجعل كل شيء حسنا في وقته يعني مثلا احنا في شهر امشير دلوقتي شهر امشير آه، يبتدي بقى نهايات الشتاء استعدادا لمجيء الربيع يوم شهر امشير يزيد فيه حركه الهواء شويه يوم الله يخلي الهواء اللي يشتد شويه ده علشان يحرك الاغصان اغصان الشجر ما هي كانت في حاله تشبه حاله البيات الشتوي تقوم الأغصان لما تتحرك تبتدي العصارات النباتية توصل لكل الفروع تبتدي الشجر اللي نشفت من الخريف والشتاء تبتدي تزهر وتخضر ما هو ده صنع الكل حسنا في وقته عايز ألفت نظرك إن ده معناه تربية الصبر الصبر بصبركم تقتنون أنفسكم ازاي ان الانسان يطلع وعنده هذه الملكه ملكه الصبر طبعا دلوقتي احنا في زمن عجيب كل حاجه بسرعه كل حاجه فيها شكل من اشكال اللحظنه يعني تبقى في لحظه وده طبعا بسبب التقدم التكنولوجي وبسبب اللي تسمع كده وانت قاعد قدام التلفزيون يقول لك عاجل ما كناش نسمعها دي في زمان ولا نقراها آه، كل حاجه واحيانا عاجل دي تبقى امر عادي ما هوش ما فيهوش اي خطوره ولا يستدعي هذه العجله ولكن ال الانسان يلهث يلهث بيجري بيجري طب يجري عشان ايه هنا تربيه الصبر الحياه نفسها الله اقامها على موضوع الصبر يعني الانسان يتولد طفل صغير والطفل الصغير ده يكبر شويه بشويه ومرحله الطفوله وبعدين يبقى صبي والمراحل الحياه كلها امتدادها طب ما ربنا كان ممكن يخلق الناس كبار على طول الطفل لما يتكون في بطن الأم بيتكون عبر تسع شهور الله كان يمكنه أنه يخلي آه، نمو الطفل ده في شهر في تسعة أيام مش تسع شهور ولكن الحياة بتعلمنا كده الإنسان بيزرع بذرة وعلشان ياخد ثمرها ممكن يقعد سنين زي نخلة لما يحط البذرة ممكن يقعد عشرين سنة عشان يوصل لثمرة الحياة بتعلمنا كده ومن العبارات اللطيفة يقولوا الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة ايه الفرق بين الاتنين الريف بيتميز دايما بانه زراعي والزراعة دي بتعلم الصبر ويمكن احد آم، فوائد آه، آه، تاريخ المصري ان المصريين سكنوا جنب نهر النيل والمية تيجي في النهر عشان يزرعوا بيها ويقعدوا جنب الارض لغاية ما تنبت وتخضر وتطلع ثمر تكرار هذا العمل من سنة الى سنة علم المصريين روح الصبر عشان كده روح الجلد وروح الصبر عند المصريين من اكتر شعوب العالم في الحكاية ده هي تربية الوقت قيمة الوقت قيمة الوقت قعدنا في البيت استغل الوقت في قراءات في بعض هوايات ممكن تعملها في الدراسة اللي بنكملها في روح العبادة اللي بنقدمها في اللقاء الأسري اللطيف اللي ممكن نقعد ويا بعض ونفتح موضوع نتكلم فيه زي ما كلمتك مرة قبل كده عن كتابك المقدس عن روح الحوار ال- والتواصل اللي ممكن يتم ما بين أفراد الأسرة إن احنا نسمع بعض إن احنا نفهم بعض إن احنا نن- نتناقش في بعض الموضوعات اللي تخصنا في حياتنا في بيتنا في مستقبلنا كل هذه نسميها تربية الوقت الخلاصة في النقطة دي إيه؟ إن الثلاث أبعاد دول الشبع والبركة والوقت حطهم ويا بعض ويبقى ده فكر التربية وإحنا بنعيش جوه البيت جوه الأسرة جوه الأسرة آه، كل واحد بيبقى عارف يشبع وعارف إنه يكون في حياته متلامس مع البركة وأيضا يقدر قيمة الوقت يعني بيبقى عنده روح القناعة وروح الإيمان وروح الصبر والتلاتة دول زي ما بيقول لنا الكتاب الخيط المسلوس لا ينقطع هو الخيط المسلوس في التربية كده عبارة عن قناعة وبركة وصبر والحكاية ده هي لما بينشأ عليها أبنائنا وولادنا وبناتنا وبتبقى روح البيت كده بيبقى بيت ناجح تماما وبيقدر يقف أمام موضوعات الاستهلاك الشديد تعال أخد لك جانب آخر وإحنا بنتكلم في التدبير التدبير باجتهاد في حياتنا اليومية يعني مثلا تعال أول حاجة نتكلم عن الطعام ربنا بيدينا طعام طعام متنوع سواء طعام من الأرض مباشرة زي الخضار أو الفاكهة أو طعام بناخده وبنعمل له عملية إعداد علشان آه، طبخ مثلا علشان يبقى طعام صالح للتغذية من الحاجات المهمة إن احنا نتعلم إزاي ننظم الميدة الميدة اللي بنقعد عليها الميدة كم طبق بنحطه عشان نقدر نتناول الطعام بتاعنا تقول لي هو حكايه الاطباق دي فيها حاجه اقول لك طبعا كل ما زاد عدد الاطباق بالنسبه لعدد اللي بيقعدوا حوالين الميده يعني هناخد الاطباق دي ونغسلها يعني استهلاك ميه اكتر واستخلاق واستهلاك آه، مواد التنظيف اكتر طب ما هو دي لازم ناخد بالنا منها مهم خالص ازاي ان احنا بنضع اطباق تتناسب مع عددنا دايما نحط طبقين او ثلاثه للطعام متجمع فيهم وقدام كل واحد الطبق بتاعه اللي بياخد فيه آه، اللي يحتياجه ازاي ان احنا ننظم الميدة تنظيم الميدة ده هو يخلي الانسان وهو بياكل يبقى آه، عينيه شايفة شكل حلو احيان عدم تنظيم الميدة ما يديش روح الشبع دايما الشيء المنظم مبهج انت بتدور على روح الشبع كنا واحنا صغيرين لما آه، نقول للكبار انا شبعت يا بابا انا شبعت يا ماما يروح الرد بتاع الكبار يقول لك وانا فرحت يعني الطفل يقول انا شبعت والاب والام يقولوا وانا فرحت يعني الشبع ده بيؤدي الى فرح فهنا بننظم الميده استهلاك الطعام استهلاك الطعام ربنا يبارك في الميدة اللي موجودة بنبتدي طبعا بالصلاة وربنا يبارك الطعام اللي قدامنا وممكن لقمة يابسة ومعها سلام أكتر من بيت ملقان ذبائح وفيه خصام يعني اللقمة اليابسة لقمة العيش الناشفة ممكن تشبع الإنسان ممكن تخليه شبعان ومستكفي كويس فإزاي إحنا بنستهلك الطعام ازاي رغيف الخبز نقطعه آه، ويتقطع قدامنا واخد الربع اللي انا استخدمه او ربعين او اكتر او اقل بحسب استهلاك الواحد ازاي كمية الرز اللي بتتقدم ازاي تبقى على قد الشخص اللي بياكل وما يترماش منها حاجة هكذا باقي الاصناف اللي موجودة قدامنا ما ينفعش ان احنا آه، نقطع حاجة او نستخدم حاجة وما نكملهاش ما ينفعش لان ما يلقى في النفايات في القمامه ما يلقى ده طعام يحتاجه اخرين جدا جدا في كل حته في الدنيا تقول لي طب واحنا ما الحمد لله ربنا ساترها علينا ربنا يسترها علينا كلنا ويسترها على بلادنا لكن في نفس الوقت ازاي انك انت تشعر باحتياج الاخر في ده الاحتياج الاخر ده مش شرط يكون في بلاد تانية ده ممكن في بلادنا موجود ممكن في قرية من القرى ممكن في حي محتاجين فيه تغذية ولادنا الصغيرين ازاي عشان تطلع صحتهم كويسة آم، ازاي ان احنا نستغل او نستخدم ال- ثمرات الفاكهة اللي قدامنا ازاي يعني مثلا آه، ثمرة التفاح قدامنا حكايه ان احنا نقشرها ونرمي القشر ده امر خاطئ تماما صحيا وتربويا ما هي القشره دي فيها فوائد لحياه الانسان وللجهاز الهضمي علم ولادك كده يقولوا كمان ان الواحد لما يستخدم ثمره كده ويقطعها بالسكينه بتفقد كتير من آه، فوائدها طب ليه علم ولادك انه يبتدي ياكلها بسنانه كل عصاراتها وكل قطعة سكينة بتقطع خلايا بتضيع جزء من الفوائد طب ما تخلي الجزء ده يتقطع في اسنانك يقول لك الله الذي اعطانا الاسنان سوف يعطينا الخبز امال اعطينا السنان ليه عشان ناكل بيها الخبز او ناكل بيها اي طعام آه كمان من الحاجات المهمة جدا ان احنا نتعلم ازاي ناكل الثمرة مش استخدامها كعصير في عصير برتقال كويس في عصير تفاح وعصائر كتير لكن استخدام الثمرة على بعضها كده أفيد عشرات المرات بالنسبة للإنسان الثمرة بتديك روح الشبع والثمرة بتعطيك روح إنك تعرف طعمها وبسكرها الطبيعي اللي ربنا حطه فيها وازاي يبقى يكون مفيد ليك ازاي العناصر الغذائيه اللي فيها تكون متكامله مع تنوع الثمار ان احنا نعملها عصير آه، العصير حاجه سهله خالص لكن برضو عمل العصير آه، بيضيع جزء كبير خالص وبالذات لو كان هيحفظ لوقت ويتحط فيه بعض البريزرفاتيفز اللي هي المواد الحافظه يعني وبيتاثر بعوامل الضوء طب ما هو ربنا عطانا الثمرة على بعضها تمسك برتقانة وتقشرها ده القشر وال volatile اللي هو ال- الزيوت العطرية اللي في القشر دي في حد ذاتها مطهرة وبعدين تقشر البرتقانة وتاكل البرتقانة فص ورا فص كده شيء حلو للإنسان بكل العناصر الحلوة وفيتامين سي اللي موجود في البرتقانة على سبيل المثال كل الإنسان بياخده مفيش حاجة بتضيع منه لا بسكينة بتضيع ولا بعصير بتضيع وبيبتدي هذا يقوي الإنسان ويقوي صحته ويقوي أسنانه تدبير الطعام تدبير الطعام مثلا الملح الزيادة في الطعام بيسبب أتعاب كلنا عارفين مواضيع الضغط وازاي انها ممكن تؤثر على الكلى عند الانسان ازاي نضبط الحكايه دهيت الحاجات اللي فيها ملح كتير لازم ناخد بالنا التدبير الحسن للطعام التدبير الحسن شيء مهم جدا ان احنا آه، نهتم جوه البيت بتدبير الطعام المناسب مش بتكلم على الحاجات الغاليه والحاجات المصنعه قيمتها بتقللها القيمه الغذائيه فيها قليله السكريات الكتيره ممكن تكون متعبه للانسان وهكذا العادات الخاطئه بتاعه الطعام يعني واحد مثلا ياكل ما بيغسل- ما يغسلش فمه ولا اسنانه ما دي عاده خاطئه مثلا ما يغسلش ايديه قبل الاكل دي عاده خاطئه انه الاكل بتاعه يبقى ما هوش آه، م- ما هوش آه، بياخده بطريقه صحيه طبعا انتوا عارفين الاكل الخارجي اللي موجود بره في التيك اواي والحاجات دهيت ده ازاي بيبقى متعب وازاي بيرفع نسب الكوليسترول وازاي بيأثر على الانسان وبيزود نسب الدهنيات في جسمه وتلاقي الطفل يمكن يكبر جسمانيا لكن صحيا متأخر وده يأثر على قلبه ويأثر على حركة القلب تدبير الطعام مسؤولية البيت وازاي نعمل طعام شهي شهي وحلو ويفتح النفس بس بطريقة حلوة وبطريقة صحية حلوة الاعتماد على الحاجات الطبيعية م- دي مسؤولية البيت ازاي بيتنا ازاي بياكل خيار بياكل فلفل بياكل الحاجات الخضراء الجميلة دهيت كسلطة أكتر من تقطيعها إن احنا نقطعها أيضا بيضيع قيمة كبيرة تدبير الطعام التدبير الثاني تدبير جوه البيت تدبير المصروف ربنا يبارك في القروش اللي موجودة في حياتنا وفي بيوتنا لكن تدبير الصرف ابنك بيصرف ازاي ايه طبيعة الصرف أم، هل بتربي فيه لما بياخد مصروف بتربي فيه آه، مبدأ العشور ووصية العشور انه ازاي انا المصروف اللي باخده ده ازاي يبقى فيه نسبة عشور لازم اقدمها للاحتياج سواء في صندوق الكنيسة او في احتياج الاخرين ما هو ده تربية بنتعلمها بنكبر بيها آم، بنصرف ازاي بنصرف في ايه آم، في تنوع يعني هو بيشتري الحاجات اللي دايما آه، استهلاكية استهلاكية ما علمتوش مرة يشتري حاجة لها منفعة آه، كتاب صغير يشتري حاجة تفيده تفيده مش آه، فائدة الحاجات اللي بناكلها ونرمي الورق في الأرض والحاجات المصنعة اعرف ان الحاجات المصنعة الحاجات الحلوة بسكوتات وغير البسكوتات دهيت بتلزق في الأسنان عشرة أضعاف السكريات الطبيعية يعني لما بتاكل ثمرة فاكهة السكر بتاع الفاكهة بيلصق في الأسنان بس ممكن يمشي على طول ما يسببش تلوث في حين السكريات الصناعية تلزق في الأسنان عشر أضعاف وعشان تسيب السنة تسيب الأسنان حكاية كبيرة قوي حتى مع الغسيل الجيد يحتاج غسيل وانتظام في الغسيل وتكرار الغسيل علم ابنك بيصرف في ايه بيستفيد بالقرش الواقع مهما كان بسيط بيستفيد بيه بايه آه كمان هل بتعلمه ح- شكل من اشكال الادخار شكل بسيط ده دلوقتي بيطلعوا حصالات جميله كده تشجع الناس علشان ولادهم يتعلموا الادخار وتعمل حصالات كده بارقام علشان الولد يبقى عارف حصالته بالرقم ال- بتاعه ويفتحها بيه وهكذا آه، آه، التدبير ده تدبير كل قرش بيبقى في ايده تدبير علمه يقول لك فلان ده جيبه مثقوب مثقوب يعني مفيش حاجه بتقعد فيه خالص طب انت تحب ابنك يطلع كده يقول لك ده ايده مثقوبه يعني ما بيقعدش قرش فيها علم نفسك علم بيتك وحط العادات دهيت حتى لو كنت انت تفتقدها علمها لنفسك وعلم بيها الاخرين اللي وياك حتى لو كان ربنا عطينا وفره نشكر ربنا عطينا وفره في المال نشكر الله لكن زي ما انتم عارفين ان المال ده آه، النهارده موجود بكره مش موجود النهارده جه بكره ما جاش ازاي ان اتعلم ان المال اللي في ايديا له قيمته وفي ايضا روح الرضا عندي او روح الشكر آه، ده شيء مهم جدا ان ازاي ندبر التدبير المالي وده التدبير ينعكس على البيت كله يعني الزوجة والزوج والأولاد والبنات بيتنا بيدخل له دخل قد كده بنصرف قد كده إن كان في إمكانية ادخار قد كده إزاي بنوزع إزاي الحاجة دي نقدر نجيبها الشهر ده إزاي الحاجة دي الشهر اللي جاي كل دي حاجات تأتي بالتربية وبالتعليم كمان من الحاجات اللي بنعملها مش تدبير الطعام وتدبير ال- الفلوس بس او المال لا كمان تدبير ال- الحاجات اللي بنستخدمها يعني مثلا آه، النور اللي عندنا في البيت هل احنا بندبر فيه ولا بنفتح النور ونفتح الأجهزة ونسيبها شغالة دون تقدير لقيمتها ما بتستهلك طاقة والطاقة دهيت بتدفع عليها فلوس ازاي انت تحافظ على الحاجات دهيت ازاي استخدم النور في الوقت اللي انا محتاجه احيانا يبقى عندنا اضاءه متزايده في حين مش محتاج ده خالص ازاي افكر في كده آه الميه اللي بنستخدمها ازاي الميه دي ندبر فيها ما يبقاش الميه متسابه كده على الفاضي او حاجه عماله الميه آه تمشي من غير اي استخدام من اي فايده ده يقول احيانا لما بنستخدم فرشة السنان وانت بتستخدمها وبعدين يحصل ان فاتح المية وعمالة تنزل من غير فايدة المية دهيت لها احتياج بنسميه الحياة المية الحياة محتاجين كل قطرة مية بالحقيقة شيء مهم وديكم بتسمعوا الأخبار اللي في العالم كله وإن كان عندنا إمكانية يبقى عندي مية حلوة أشربها بيعملوا أجهزة ومحطات عشان يحلوا مية البحر وبتبقى مية حلوة للشرب بس أجهزة بتستخدم طاقة بتشغل ناس وبتستخدم إمكانيات كتيرة طب ما المية الحلوة موجودة إزاي نحافظ عليها كمان إزاي نحافظ على الأساس إزاي الاستعمال الحاني مع الكرسي مع الكنبة مع السرير مع أساس البيت الاستخدام الحسن للحاجة دهيت ازاي يبقى فيه نوع من الصيانة وانا اؤكد ان انا ما بتكلمش على بيت غني او بيت فقير انا بتكلم بصفة عامة ازاي نحفظ هذا وما يجيش طفل يقول ان مثلا بيت صاحبي احسن من بيتنا او بيت آه، بنت تقول بيت صاحبتي احسن من بيتنا علم ابنك ان بيتنا هو احسن بيت في الدنيا بحالها ليه لان البيت بتاعي هو اللي فيه بابا وماما فيش اي بيت تاني مهما كان شكله فيه بابا وماما بتوعي علم علم ولادك الاساسيات دهيت وعلمهم ازاي ان بيتنا ممكن يبقى بحاجات بسيطه جدا جميل جدا اليابانيين دايما عندهم فكره يقول لك بيتي بسيط وجميل البيوت عندهم بسيط انتوا عارفين دي بلد مشهوره بالزلازل آه، الزلازل آه، يكاد يكون تكون يوميه هناك فيقول لك انا بيتي بسيط وجميل ودايما البساطه فيها شكل من اشكال الجمال آه، في حاجات صغيره كده تعمل نوع من آه، تخش المكان تلاقيه شكله جميل لو حطينا حتى صوره ورده ورده محطوطه على الحائط ده في حد ذاته يعطي انطباع جميل انطباع حلو فازاي انا اخلي البيت الاجهزه الاساس الورق اللي بنستخدمه كل ورقه انت بتستخدمها صح الورق دلوقتي قل استخدامه عشان الاجهزه الحديثه لأن- لكن كل ورقه انت بتستخدمها دي جايه من شجره شجره السليلوز اللي في الشجر خدوه صنعوا بيه الورق على اختلاف اشكال الورق مثلا البلاستيك دلوقتي له خطوره في العالم كله وبيجمعوا النفايات اللي هو البلاستيك اللي بيترمى ويروح لغايه الشواطئ ويمشي في الميه والحيوانات البحريه تبلعه وتتخنق وتموت ما هو ده بقى امر وهاجس لدرجه ان في مثلا نوع من الحيتان يكاد يكون ينقرض لان الحوت بيشرب الميه والميه بيبقى فيها اكياس البلاستيك او النايلون بتخش بتسد مجاري الهواء ازاي نحافظ على البيئه السيد المسيح لما عمل معجزه اشباع الجموع قال لهم من فضلكم اجمعوا الكسر مش اجمعوا الكسر عشان ناكلها الناس تانيه وده قائم ولكن اجمعوا القصر يعني خلوا المكان اللي كنتوا قاعدين فيه مكان نظيف وده شكل من اشكال المحافظه على البيئه ازاي نحافظ على البيئه بتاعتنا الهواء ده العالم دلوقتي بيفكر ازاي ينقي الهواء اللي احنا بنستنشقه المصانع زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون زادت ابتدى في الجو ما بقى فيه درجة من درجات التلوث وفي بلاد التلوث فيها عالي جدا يؤثر على الناس وعلى الصحة التنفسية وهكذا دي مسؤولية علينا كلنا ما تقولش أنا ماليش دعوة لازم يبقى لك دور حتى لو دور صغير لكن صغير جنب صغير يبقى دور كبير خالص قريت مرة عن أربع خمس أصحاب آه قالوا إحنا في جو الشتاء ده هنروح في شاطئ من الشواطئ ننضفه فخدوا أربعة كيلو في طول الشاطئ وينظفوه من الورق والبلاستيك والحاجات المرمية جمعوا من الأربعة كيلو دول أربعة طن نفايات تصور أربعة طن قمامة كانت مرمية على الشاطئ كده الواحد بيرمي ورقة بيرمي كيس ومش مدرك ان الكيس او الورقة ده مع يتجمعوا يعملوا نوع من التلوث الخطير دي كلها مسؤوليتنا ومسؤوليتنا في التربية ازاي ان احنا يكون عندنا تدبير في الطعام تدبير في المال تدبير في الملابس تدبير في الأساس اللي بنستخدمه تدبير في الأجهزة اللي بنستخدمها تدبير في الطاقات اللي بنستخدمها الكهرباء المية الصرف الصحي الحاجات دي كلها ازاي ان احنا نحافظ عليها وازاي ان يكون البيت عندنا اما المدبر فباجتهاد يكون بيت ناجح في الاداره بتاعته ناجح في تدبيره وانا عارف ان نعمه ربنا تبارك تبارك البيت وتبارك الاشخاص اللي في البيت وتبارك كل مفردات الحياه اليوميه بتاعتنا عايز اقرا عليك الايتين اللي انا قريتهم في سفر الامثال يقول لك ايه اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت ده الحكيم سليمان الحكيم بيقول كده حاجتين طالبهم منك ابعد عني الباطل والكذب الباطل هو الفساد الباطل هو الخطية ابعد عني الباطل والكذب لأن الكذب دي خطية الناس أحيانا بتستسهلها احيانا بتشوفها كده يعني حتى احيانا يلونوه يقول لك الكذب الابيض كان في الوان اخرى ابعد عني الباطل والكذب يعني ابعد عني الحياه اللي ممكن يكون فيها باطل وفيها كذب لا تعطيني فقرا ولا غنى الفقر والغنى تقول لي طب ما الغنى حلو لما الغنى برضه له خطاياه والفقر له خطاياه ويقول لك صلاح الاغنياء في العطاء وصلاح الفقراء في الرضا والشكر يعني ممكن يكون الفقر والغنى دول وسيله من وسائل اكتشاف الانسان هو ايه انسان شاكر انسان مبذر انسان انسان عنده روح الرضا فيقول لك هنا حاجتين ابعد عني الباطل والكذب لا تعطيني فقرا ولا غنى أطعمني خبز فريضتي اديني يا رب أكل على قد احتياجي على قد احتياجي وده اللي بنشوفه ويا طيور السماء طور السماء دي لا بتفكر هتاكل ايه ولا هتتغدى ايه ولا هتتعشى ايه والله يقوتها زي ما علمنا في العظة على الجبل وطيور السماء تاكل ولا شايله هم الحكايه دهيت وزي ما قال لنا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم اطعمني خبز فريضتي اسمع بقى لئلا اشبع واكفر واحد يشبع وينسى ربنا واقول من هو الرب واحد شبع والشبع هنا مش الشبع الايجابي اللي اتكلمنا عليه من شويه هنا يحس بان هو صاحب هذه النعمه اللي في ايده او يشعر ان اللي في ايده ده هو هو بسببه على راي الغني الغبي لما وجد عنده ثمار كتيرة ومحاصيل كتيرة وخير كتير فقال إيه أقوم وأهدم مخازني وأقول لنفسي كلي واشبعي أمام خيرات كتيرة لسنين كتيرة عديدة تكون نتيجة أنه في نفس الليلة تؤخذ نفسه منه لئلا أشبع وأكفر يعني لما شبع نسى ربنا وصل لحد الكفر ويقول من هو الرب أو لئلا أفتقر يتفقر وأسرق يمد إيده على حاجة مش بتاعته واتخذ اسم إلهي باطلا زي الحرامي اللي بيروح يسرق كده ويقول يا رب استر يتخذ اسم إلهه باطلا خد بالك دبر الحياة واحنا في البيت بنشوف شوف بيتنا ازاي بندبر فيه كل شيء الكتب اللي عندنا الملابس اللي عندنا الطعام اللي عندنا النور اللي عندنا او الكهرباء اللي بنستخدمها كل شيء بنستخدمه جوه البيت ازاي ازاي ان احنا نحافظ عليه ويكون الانسان مدبر باجتهاد في بيته دي المحاضرة الثالثة حبيت أقولها لك وإحنا قاعدين في البيت في زمن الكورونا والجائحة إن إحنا يكون قدامنا الفرصة إن إحنا ندير حياتنا الأسرية بصورة حلوة كلمتك عن الكتاب المقدس والأسرة وكلمتك عن الحوار والأسرة والنهاردة كلمتك عن التدبير والأسرة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين